باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين هقرا ويا حضراتكم جزء من انجيل معلمنا ماري لوقا البشير في الاصحاح الاول تسبحه امنا العذراء مريم في الاصحاح الاول في عدد 39 فقالت فقامت مريم في تلك الايام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا ودخلت بيت زكريا وسلمت على أليصابات فلما سمعت أليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها وامتلأت أليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي وذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني فطوبى للتي آمنت ما قيل لها من قبل الرب فقالت مريم تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لأنه نظر إلى اتضاع أمته فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه صنع قوة بذراعه شتت المستكبرين بفكر قلوبهم انزل الاعزاء على الكراسي ورفع المتضعين اتبع الخيرات وصف الاغنياء فارغين عضد اسرائيل فتاه رحمه كما كلم ابائنا لابراهيم ابائنا لابراهيم ونسله الى الابد نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة هذه الأيام المقدسة أيام الصوم صوم العذراء المحبوب في كنيستنا وهذا الصوم الذي يعشقه الشعب القبطي المسيحي المصري ويعتبر هو خاتمة الأصوام الكبيرة في كنيستنا بنبتدي بصوم الميلاد ثم الصوم الكبير ثم صوم أبائنا الرسل ثم صوم أمنا العذراء وكل صوم بيبقى له هدف فالصوم الميلاد هو صوم استعداد بيجي في آخر السنة وبنستعد فيه وبنراجع حساباتنا في نهاية السنة حساباتنا الروحية وحساب المكسب والخساره ويجي الصوم الكبير بنسميه صوم التوبة ده أسابيعه الجميلة ونهايته في أسبوع الآلام ويجي صوم الرسل اللي بنسميه صوم الخدمة أو صوم الكنيسة بنصوم من أجل خدمة الكنيسة وبيجي في النهاية صوم أمنا العذراء اللي بنسميه صوم من أجل الذين كرسوا نفوسهم أي حد من أبنائنا وبناتنا الذين كرسوا نفوسهم وليس فقط التكريس ولكن من أجل القلب المكرس القلب الذي يعيش لله أنا كمان بهنيكم بهذه التجديدات اللي تمت في هذه الكنيسة وزي ما ذكر أبونا يؤنس دلوقتي بذوق رفيع وبجمال بديع والحقيقة بشكركم جميعا على هذا الترتيب الجميل الكنيسة لو بصيت فوق لوها جميلة ولو بصيت تحت لوها جميلة وهذا الجمال دايما علشان يشوقنا للسماء فالكنيسة يجب أن تكون جميلة عشان تشوق الإنسان للسماء لأن السماء بلا شك جميلة وكلنا بنحن وبنشتاق إليه العذراء مريم طبعا كنز من الفضائل لما بنيجي نتكلم عليها الكلام عليها ما بيخلصش من حلاوته ومن حلاوتها أمنا العذراء وأمنا العذراء الجميلة لها مكانتها في قلوبنا جميعا وفي التاريخ المصري بصفة عامة أمنا العذراء هي التي فاقت الأبرار والقديسين والصديقين والملائكة وهي التي نسميها فخر جنسنا ونقصد بذلك الجنس البشري يعني هي فخر للرجال وللنساء للصغار وللكبار في سفر الأمثال في العهد القديم قال عليها كده سفر الأمثال اللي كتبه سليمان الحكيم امرأة فاضلة من يجدها ثمنها يفوق اللآلئ وبنستعير هذا المثل ونقوله على كل إنسانة تسير بهذه التقوى اللي ثمنها يفوق اللآلئ وفي سفر النشيد برضو من أسفار العهد القديم قال عليها من هي المشرقة مثل الصبح جميلة كالقمر طاهرة كالشمس مرهبة كجيش بألوية صح التشبيه ده ممكن يطلق على الكنيسة لكن كمان في أحد تشبيهاته بنطلقه على أمنا العذراء جميلة كالقمر طاهرة كالشمس مرهبة كجيش بألوية أمنا العذراء بلا شك شخصية فريدة وبنفرح كلنا لما بننتمي لها وفيها صفات كتيرة خالص لكن أنا عايز أكلمك على صفة من الصفات اللي بنوصف بيها السيد المسيح ونجدها أيضا في أمنا العذراء نصف أمنا نصف السيد المسيح أنه محب البشر دايما نصلي ونقول كده فلنشكر صانع الخيرات ونقول عن المسيح محب البشر محب كل إنسان محب كل إنسان حتى الإنسان الذي سقط في أي ضعف المسيح يحبه أيضا وإن كان لا يحب خطاياه ومحبته للبشر ده هي محبة لا نهائية وكلكم حافظين الآية الجميلة اللي بنعتبرها الإنجيل المصغر هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية فمحبة الله هي لكل البشر بدون استثناء حتى الذين يصنعون شرا الله يحبهم وينتظر توبتهم وينتظر عودتهم امنا العذراء على هذا القياس وهي ام السيد المسيح ايضا نجد فيها هذه الصفه الجميله انها ايضا تحبنا ويمكن ان نسميها او نقول عنها أنها تحب البشر ولذلك زي ما قلت إن كانت السقطة الأولى في تاريخ البشرية من خلال آدم وحواء فجاءتنا حواء الجديدة أمنا العذراء لكيما تقدم لنا السيد المسيح مخلص العالم كله بتحب البشر بتحب الإنسان وهاخد موقف او اتنين في الكتاب المقدس لكن هركز على بعض مواقف في التاريخ في الكتاب المقدس كانت امنا العذراء في المعجزه الاولى التي صنعها السيد المسيح وكانت معجزه عرس ولانه كان في قانا الجليل احدى مدن الشمال في فلسطين اسمها معجزه عرس قانا الجليل وزي ما احنا عارفين ان في التقاليد التي كانت موجوده في تلك الازمنه كان لما يعملوا عرس فرح في المجتمعات اليهوديه العرس يبدا يوم اربعاء يبتدي الاحتفال بيه يقعد اربع وخميس وجمعه وياخدوا السبت اجازه وبعدين يكملوا الحد والاثنين والثلاث ويتمموا الزفاف يوم الأربع هكذا كان الحال وكان يسموا العريس والعروسة في الزمن ده يسموهم الملك والملكة نوع من ال- نوع من التقدير يعني زي ما بنسمي احنا نقول عريس وعروسة وتعالى عريس وروحي عروسة زي ما بنقول في تقليدنا الشعبي وحضرت عذراء حضرت أمنا العذراء هذا العرس وكان من التقاليد الاجتماعية أنهم يقدموا مشروب ضيافة وكان مشروب الضيافة هو عصير العنب وعصير العنب بيتغير لو اتعصر النهاردة يوم عن يوم عن يوم بيتغير طعمه ويتغير تركيبته من ناحية الكيمياء فلو استمر فترة يسموه كلمة خمر ولكن ليس بالمفهوم الكلمة اللي مفهوم النهاردة مشروب الضيافة خلص وصار أصحاب العرس في حرج هيقدموا إيه للضيوف كانت مشكلة فأمنا العذراء راحت بمنتهى المحبة وقالت للسيد المسيح اللي موجود في العرس وقالت له كده ليس لهم خمر وكلمة خمر في الكتاب المقدس لا يقصد بمعناها الحرفي ولكن لها معنى روحي وهو معناها الفرح كلمة خمر لا هذا المعنى فكأن السيد كأن أمنا العذراء بتقول للسيد المسيح ليس لهم فرح مش فرحانين وكانت العذراء مريم الحقيقة بتتكلم بلسان العهد القديم فالعهد القديم لم تكن فيه مغفرة خطية فمن أين يأتي الفرح يجي منين إذا كان الإنسان يبات ويصحى في خطاياه ونقدم ذبيحة على خطاياه فعلها مؤقت فليس لهم فرح يقصد به ليس لهم فرح الخلاص الخلاص من الخطية ولذلك السيد المسيح أجابها إجابة لطيفة أوي قال لها مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد هذه إجابة فيها كل الاحترام والتقدير لأمنا العذراء فكلمة امرأة زي كلمة هانم لما نقول لواحدة النهاردة يا هانم نوع من التقدير يعني لكن المهم في الإجابة أن المسيح قال لها مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد إيه علاقتك الإجابة دي بالطلب بتاع أمنا العذراء التي تحب أهل العرس تحب البشر الموجودين فيه السيد المسيح كان يقصد ساعة الخلاص ساعة الصليب فكان لسه في بداية خدمته العلنية والجهرية اللي استمرت حوالي ثلاث سنين وأشهر قليلة لم تأتي ساعتي بعد ساعة الصليب دي أول معجزة المسيح مذكور عنه في البشائر الأربعة حوالي 35 أو 36 معجزة ده دول المذكورين بالتفصيل شوية لكن في معجزات كتيرة خالص لم تأتي تأتي بعد وبعدها أجابت أمنا العذراء إجابة لطيفة بتقول كده وهي بتوجه كلامها للخدام اللي كانوا موجودين في العرس بتقول لهم مهما قال لكم فافعلوه وبيعتبروا هذه العبارة القصيرة كأنها أصغر عظة في الكتاب المقدس مهما قال لكم فافعلوه وبالصورة الجميلة دهيت خدمت أهل العرس فحول السيد المسيح الماء إلى خمر وأنقذ أصحاب العرس من الحرج وقدموا مشروب الضيافة وفرحوا كل الناس الموجودين وتم هذا العرس بسلام أمنا العذراء اللي بتحب البشر وده إن كان قصة أو معجزة تمت في التاريخ فأمنا العذراء محبة جدا لنا نحن المصريين بصفة خاصة تقول لي اشمعنى يعني هي العذراء مريم عندها يعني خيار وفقوس زي ما بيقولوا لا العذراء بتحب كل الناس لكن الحقيقة هي عندها مساحة كبيرة في قلبها لنا نحن في مصر تقول لي وعندك دليل بالكلام ده هقول لك هاخد مشهد من القرن الأول ومشهد من القرن العاشر ومشهد من القرن العشرين وقف وياكم أمام هذه المشاهد التاريخية اللي بتشرح وبتقدم محبة خاصة من أمنا العذراء مريم لنا هنا في مصر المشهد الأول في القرن الأول الميلادي عندما ولد السيد المسيح وكان هيرودس الملك يخشى على ملكه فأمر بقتل الأطفال اللي عمرهم سنتين فما دون لأقل يعني فابتدت مريم العذراء التي كانت خطيبة ليوسف النجار ومعها الطفل يسوع الصغير الرضيع يهربوا هتهربوا فين فلسطين بلد محاطة بعدة دول في من ناحية لبنان ومن ناحية سوريا ومن ناحية الأردن ومن ناحية مصر وفي ناحية البحر طبعا فاختارت السماء للعذراء مريم أن يكون هذا الملاذ أو نسميها رحلة الهروب إلى مصر وده امتياز لا مش امتياز ده انفراد انفراد لنا كلنا في مصر واختارت العائلة المقدسة القديس يوسف النجار اللي على اسمه هذه الكنيسة المباركة وأمنا العذراء بالطبع والرضيع السيد المسيح وجم مصر طبعا لكم انكم تتخيلوا ما كانتش الطرق طيبة ما كانتش وسائل المواصلات متاحة ناس إمكانياتهم ضعيفة راجل شيخ وصبية ورضيع شوفوا بقى الرحلة بهذه الصورة يعني كلمة رحلة دي معناها فسحة هي ما كانتش فسحة طبعا وكانت رحلة هروب من شر هيرودس طب يعني ايه اهو جم بلد وخلاص لكن لا ده ظلت هذه العائلة المقدسة تتجول في أكثر من 30 موضع في مصر طب ما يقعدوا في حتة ويستخبوا وخلاص لو كانوا خايفين لا طب ما يروحوا الصعيد ويستخبوا ما حصلش ظلت العائلة المقدسة تتجول في مصر من منطقة لمنطقة ومن مكان لمكان يستقبلها أهل مصر وكانوا في ذلك الزمان من الأوثان من الوثنيين ويستقبلوا العذراء مريم ومن المعجزات المشهورة أنها عندما كانت تدخل هذه العائلة في كل مدينة تسقط أوثان مصر تقع الوثن يبقى موجود تمثال يبقى موجود كده يقع وعاشت العائلة المقدسة في مصر حوالي ثلاث سنين ونصف من الشرق للغرب ومن شمالها لجنوبها زاروا بلاد كثيرة وزاروا أماكن كثيرة وباركوا في كل موضع نهر النيل اللي بيشرب منه المصريين شرب منه السيد المسيح والعائلة المقدسة ومن العذراء والأرض اللي بتطلع لنا الأكل والطعام أرض مصر كلوا من أرضها وتنفسوا من هوائها وباركوا ترابها وقدسوها ولذلك نسمي مصر Holy Lands الأراضي المقدسة تماما زي فلسطين يعني ما تسمع التعبير ده بتاع ال Holy Lands الأرض المقدسة هي مصر وفلسطين فلسطين التي ولد فيها السيد المسيح وصلب ومصر التي عاش فيها هذه السنوات هاربا من وجه الشر من وجه هيرودس ومصر بقى يعني تصور كده حضرتك يمكن وانت ماشي في الشارع اللي انت ساكن فيه تكون العذراء مريم مشت فيه وتصور المكان اللي انت بتشرب منه ميه تكون العذراء مريم ممكن تكون شربت منه وتصور ان الطعام اللي بناكله كان نفس الطعام اللي كلته العائله المقدسه وتباركت بلادنا ولذلك مصر ارض مقدسه والعذراء مريم بتحبها وعايز اقول لك كده حاجات صغيره خالص كمثال او مثالين ان حتى الان نحتفظ في بعض البلاد باسمائها باسمائها العذراء فيه مثلا في زيارة العذراء في زيارة العذراء وهي العائلة المقدسة لما زاروا أماكن كثيرة في منطقة منطقة بنسميها في كفر الشيخ سخة اسمعوا كلكم عن سخة ايه سخة دي سخة بيقول لنا التاريخ ان السيد المسيح وهو طفل العطرة كانت زي ما تقول بتعدل هدومه زي اي طفل صغير فحطت السيد المسيح على حجر وبتعدل الهدوم فكعب السيد المسيح انطبع على الحجر فتسمى بيه خائسوس كعب يسوع وتحرف هذا الاسم لانه اسم طويل بخائسوس اتحرف عبر الأجيال إلى أن صار كلمة سخا مقصود بها كعب يسوع هكذا زارت العائلة المقدسة المواضع الكثيرة شجرة مريم جبل الطير مرورا بمنطقة مصر القديمة اللي هي مصر القديمة النهاردة يعني مرورا لغاية الدير دير السيدة العذراء مريم اللي معروف بدير المحرق وهناك المذبح الذي دشن بحضور المسيح ذاته بلاد مقدسة ومباركة ولا تضارعنا دولة في العالم بهذه البركة بقول لكم العذراء مريم بتحب مصر مشهد من القرن العاشر الميلادي في القرن العاشر الميلادي كان يحكم مصر والي وهذا الوالي كان في زمن البابا ابراهام ابن زرعه البابا ابراهام ابن زرعه هو البابا رقم 62 في ترتيب بابوات كرسي الاسكندريه وكان سورياني الجنس وظل في بابويته حوالي ثلاث سنين وشهور قليله ماذا حدث في زمنه دخلت الكنيسة في تجربة مرة جاء إنسان يهودي وراح لهذا الوالي وقال له الجماعة المسيحيين دول مصريين عندهم إنجيل غريب عندهم آية في الإنجيل غريب قوي الآية دي بتقول وعلى لسان السيد المسيح الحق أقول لكم إن كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل ولا يكون شيء غير ممكن لديكم اللي يقراها طبعا استغرب والآية ده في إنجيل متى إصحاح 17 عدد 20 فراح هذا الإنسان اليهودي بكل خبث لكي ما يوقع الوالي مع المسيحيين المصريين وقال له شوف الجماعة دول عندهم آية غريبة قوي والآية دي حاجة حد يصدقها حد يقول لي جبل اتنقل من هنا لهنا ازاي يعني يبقى الكلام ده كله فاضي فاستدعى الوالي البطريرك وسأله عن وجود الآية والقصة معظمكم يعرفها إلى أن دخلت الكنيسة في تجربة شديدة فالوالي طلب من البطرك أن عايز تشوف الآية دي متحققة في جبل اسمه جبل المقطم عايزين ننقله وبالصورة دهيت بدأ الأب البطرك مع كل شعبه مع الإكليروس مع كل الشعب ابتدوا يرفعوا صلوات حرة ويطلبوا شفاعة أمنا العذراء مريم ما هي ملجأنا وفي الترانيم بنقول عليها صفات كتيرة قوي هي الملجأ هي الشفيعة الشفيعة المؤتمنة والتجربة دي على أرض مصر ولم تحدث في أي بلد في العالم وبدأت الصلوات والدموع والسجدات والمطنيات من أجل أن تتحقق هذه الآية فعليا العذراء مريم في محبتها للمصريين راحت للأب البطريرك وقالت له في واحد كده مش ظاهر في الصورة اسمه ها سمعان الخراز مش ظاهر في الصورة يعني القصة دي بتقول لنا إن في قديسين بس مش باينين قدامنا في قديسين طبعا وهنعرف نعيش يوم من غير قديسين هات سمعان الخراز وبصلاته وبنقاوته وطبعا أمنا العذراء اللي أرشدت هيقف ويساعدك في نقل الجبل وتجمع الشعب والإكليروس والأب البطريرك وسمعان الخراز وبدأوا يرفعون صلوات بعد مهلة ثلاث أيام وكانت النتيجة أن الجبل يرتفع ويشوفوا من تحتيه الشمس ويرتفع الجبل وينتقل وكل ما يقولوا كيريا ليسون يتنقل الجبل ويتحرك وكان مثل زلزال وهذه القصة أو هذه المعجزة التي تمت على أرض مصر سجلها المؤرخين مش مسيحيين زي المقريزي مثلا سجلوها في كتاباتهم ونقل الجبل وصارت معجزة في القرن العاشر الميلادي المصرية الكنيسة المصرية حبت تحتفظ تسجل هذه المعجزة عملت ايه قالت طيب لان الشعب صام ايامها ثلاث ايام يلا نخلي الصوم دهوت يبقى متكرر كل سنة فصوم الميلاد اصله 40 يوم زي ما موسى صام على الجبل فراحت الكنيسة حطت ثلاث أيام على الصوم فبقى الصوم كم يوم؟ 43 يوم هذه الأيام الثلاثة الأول هم دول تذكار لمعجزة نقل جبل المقدم في زمن البابا إبرام ابن زرعة العذراء مريم اللي بتحب المصريين وبتحب أرض مصر المشهد الثالث والأخير في القرن العشرين في القرن العشرين منذ حوالي 48 سنة سنة 1968 بعض الموجودين طبعا يفتكر الموجودين الصغيرين مش الكبار ايه ايه اللي حصل؟ مصر دخلت في فيما يسمى نكسة 67 اللي السنة الجاية يمر عليها 50 سنة وما زال لها تأثير طبعا في حياة المصريين. دخلت في النكسة وكان أيامها عمل صعب جدا اتأثرت به مصر جدا جدا وكانت أجواء الحزن والانكسار على كل المصريين كانش في حاجة تفرح خالص حتى نسمع في التاريخ ان الرئيس وقتها جمال عبد الناصر بعد ايام منها حب يستقيل والشعب رفض طبعا وبعدين مصر اللي عايشة في الحزن ده جه سنة 68 السنة التالية على طول وفي شهر ابريل يعني بعد عشر شهور تقريبا من النكسة في شهر إبريل بدأ تجلي أمنا العذراء مريم بصورة مبهرة ومنيرة في كنيستها في ضاحية الزيتون وابتدى ظهور العذراء مريم ظهور غير مسبوق شافوا ملايين من البشر وملايين من المصريين طبعا مسلمين ومسيحيين وشافوا مسؤولين شافوا هذا الظهور مسؤولين كتير وشافوا أجانب للغاية وصار حدث بتتكلم عليه كل الميديا العالمية في وقتها ما كانش طبعا التقدم اللي موجود الأيام دي والصحف المصرية نشرته في صفحاتها الأولى جريدة زي جريدة الأهرام وهي أعرق جريدة مصرية نشرته في الصفحة الأولى طبعا برضو كان آلات التصوير محدودة وإمكانيات التصوير عادية وكانت أبيض وأسود فنشروا الصورة وكتب المصور كده إن هذا الظهور العذراء مريم وقد أثبت القسم الفني بالجريدة أنه لا يوجد تلاعب في هذه الصورة يعني الصورة مش متفبركة صورة حقيقية كانت الصورة قبة قبة الكنيسة في الزيتون وعليها ظهور العذراء وكان ظهور العذراء ده اللي استمر أكتر من السنتين وشوية ظهور شديد أطفى فرحة على كل المصريين وعطى نوع من السلام والسكينة لكل المصريين بعد نكسة الحرب أو في أيام النكسة وكان أيضا استعداد لمجيء رفاة القديس ماري مرقس اللي بعدها جه في شهر يونيو وافتتاح الكاتدرائية المرقسية في القاهرة اللي في الأندرويس وده كله كان في زمن البابا كيرلس السادس ظهور العذراء في الزيتون لا يضارعه ظهور آخر في كل العالم في كل التاريخ بنسمع عن ظهورات العذراء في إيطاليا في روسيا وفي فرنسا وفي البرتغال نسمع عن ظهورات كتير لكن غالبا هذه الظهورات ظهورات فردية أو محدودة ولكن ظهور العذراء في الزيتون كان ظهور جماعي ومستمر في أوقات كانت العذراء تبقى ظاهرة بالساعات والناس قاعدة وبترتل ويلا ظهري للعذراء مريم و أمنا يا عذراء عارفينها؟ قولوا ويايا كده أمنا يا عذراء يا أم المسيح يلي نور دايما أمنا يا عذراء يا أم المسيح يلي وكان يتكلم الناس تبقى قاعدة ومن الازدحام الشديد في وقتها وافقت الدولة على أن الأرض اللي قدام كنيسة اللي ظهرت فيها العذراء وعليها العذراء تبنى فيها كنيسة ضخمة كنيسة السيدة العذراء في الزيتون تخليدا لهذه الحادثة المصرية وتروح تزور كاتدرائية ضخمة بتجسد وبتسجل في التاريخ ظهور العذراء مريم في هذا الظهور طبعا في ظهورات بعد كده كتيرة ظهرت في مصر وقبل كده ظهورات كلها لكن بالقياس بظهور الزيتون يعتبر ظهور كبير هذه هي أمنا العذراء المحبة لكل البشر والتي نسميها الشفيعة المؤتمنة والتي نلجأ إليها ونثق بكل الإيمان إنها بتبقى حاضرة ويانا إحنا تلت كنائسنا القبطية في مصر وفي العالم بتسميها على اسم العذراء وكنيستكم على اسم العذراء والقديس يوسف النجار دي أمنا العذراء اللي إحنا بنبقى فرحانين بيها وبنفرح بوقت الصوم وبنفرح بشفاعتها وبنطلبها وهي قريبة جدا لكل إنسان فينا وبتعطينا نوع من الطمأنينة ونوع من السلامة الداخلية إنها دايما ويانا يباركنا مسيحنا بكل بركة روحية وإحنا بنفرح بوجود عدد من الإخوة النواب النواب في البرلمان حاضرين ويانا وأنا بشكر أباء الكنيسة وبشكر خدمتها وشمامستها وببارك لكم على الكنيسة الجميلة دهيت لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى अमीन الأبد अमीन ओया दुखदती के योके आज्ञा में मासी के निचाई Cristo sea nuestro León.
Domnule, Din oče volim gojem može aben šojs Isus be Hrestus. Zmonemo eme vjaru Marije bek majnen tekerin, ojem softem bek leon.
Sukemon onainan akichi Jes Hres emosis temet ovi ben temači, sadik temet hrelo jen te Jakub ben uen a en temasu, sala bekan jesot ben te David, ti sofeja en te Solomon, jebne man barak litom ve etavi e ženi abot, طولو سبشوي صفحي علي بون خلوين طاو ايرت فين بنيوت الطايوت نار شرف بابا افا تاواتروس نم نيوت ايبس كوبوس افا انجيلوس نم بنيوت ايبس كوبوس افا بابلي نوت انت اتفيف تقرو ايشن نوسترو نوسن عميشن رمبي نم عن سيو انيكون تسبيو انو كاجي تيرو صابي سيت انو اتشالف كين كولي طبعا السوسارية كنت بكان النوبي ناني والخنوهرين قطاب ابن اشتين نار كريليس سون كريا ليسون كريا افلوغ يسون امين اسمه ايرو اسمه ايرو ميطانيا كوني بولغوين باسمه يا ترى أف الله علينا وباركنا واذن الراجع علينا وارحمنا يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين ولاية الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورافائيل وسوريال و24 قسيس وأربعة حيوانات غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السمائية وكل الذين عرضوا رب عملهم صالحا منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة هذا الصوم وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا امين بخريستوس بالنوتي امين ese شوفي ايها المسيح الى هنا ملك السلام اعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات تتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الآتي أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبدي والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون مع جميعكم مع روحك أيضا